إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وصحبه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله ثم اما بعد فهذا هو المجلس التاسع من مجالس شرح صحيح الامام العالم ابي عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري رحمه الله تعالى وكنا قد وقفنا عند الحديث الثالث وهو قوله رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروه بن الزبير عن عائشه ام المؤمنين انها قالت اول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحه في النوم ويحيى ابن بكير الحديث بطوله يحيى ابن بكير هو يحيى ابن عبد الله بن بكير وقد نسبه البخاري الى جده وهذا يحدث كثيرا ترى بعض المحدثين او الرواه ينسب الراوي الى جده كما هو معلوم الان وكما وقع ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم لما قال انا النبي لا كذب انا ابن عبد المطلب فنسب نفسه الى جده عبد المطلب ولم ينتسب الى ابيه عبد الله مع انه ينتسب اليه في مواطن اخرى والانتساب الى الجد في العاده بيكون بسبب الشهره بسبب ان الجد اشهر من الاب وده حاصل عند الناس الآن ترى الناس ترفع أنسابها دائما إلى الأجداد العلو يقول فلان الفلاني ما يقولش فلان ابن فلان ابن فلان لا بيجيب من الآخر يعني ليه خاصة بيبقى دوت أشهر بيبقى اسم عائلة أو لقب مشهور به الع- العائلة أو الجد أشهر من الأب فيقتضي ذلك أحيانا نسبة الولد إلى جده وليس في هذا محظور ليس هذا داخلا في قول النبي صلى الله عليه وسلم في من ادعي إلى غير أبيه فإن هذا في من ينتسب إلى غير أبيه بقصد بقصد عدم ذكر أبيه أصلا وأن ينتسب إليه انتسابا تاما فهذا الذي ورد فيه النهي لكن مثل هذا مرة يقول فلان ابن فلان الفلان ومرة يقول فلان الفلان على طول يغير يعني ما في مشكل في هذا فيحيى بن بكير هو يحيى بن عبد الله بن بكير أبو زكريا القرشي المخزوم المصري توفى سنة 31 و200 البخاري في صحيحه يروي عادة عن يحيى بن بكير بلا واسطة كما هو هنا يقول حدثنا يحيى بن بكير مباشرة يعني وأحيانا يروي عنه في الصحيح بواسطة محمد بن عبد الله ومحمد بن عبد الله هذا هو محمد بن يحيى بن عبد الله الزهلي أيضا منسوب إلى جده هو الآخر يعني ويحيى بن بكير كما قال بقي بن مخلد بقي بن مخلد هذا أحد الأئمة الكبار من أهل الأندلس وجاء ماشيا من الأندلس إلى العراق حتى يسمع الحديث من أهله من أحمد والأئمة فقال بقي بن مخلد سمع يحيى بن بكير الموطأ من مالك سبع عشرة مرة أي إتقان هذا وأي ضبط ذلك وده كان يقع لهم كثيرا يسمع الكتاب مرة واثنين وثلاثة واربعة وعشرة لا يكل ولا يمل وهذا مزيد ضبط بل إن يحيى بن معين كان يقول ما هنالك حديث إلا وسمعته أكثر من عشرين مرة وأيما حديث سمعته مرة أو مرتين عددت نفسي فيه يتيما لازم يسمعه من وجه واثنين وثلاثة وأربعة ولما وقعت له القصة الشر لما ذهب مرة إلى بعض أصحاب حماد بن سلمة يسأله عن حديث اللي حما يسأله أن يسمع منه حديث حماد بن سلمة فقال له ذلك الإمام يا أبا زكريا يقول يحيى بن معين أأنت إلى الآن لم تسمع حديث حماد بن سلمة مش عيب يبقى راجل زيك كده متخصص وإلى هذه اللحظة لم تسمع حديث حماد بن سلمة عيب فقال يحيى ومن يدريك مين اللي قال لك كده سمعته سمعته تسعة عشر مرة سمعته من تسعة عشر شيخ عن أحمد بن سلمة قال وتأتي تضيع وقتي طب جاي لي ليه لما أنت سامع من تسعة عشر واحد يعني الحديث عندك مسموع مش من رواية من 19 شيخ عن حماد وتأتي حتى تضيع وقتي والله لا حدثتك به لا مش هقول لك فقال لا تتعبني ولا تشق علي ما تعيش الدور يعني علينا بقى ما هو إلا أن أكتري بنصف دينار هروح أتأجر عربية أو حصان أو حمار بنص جنيه وأذهب إلى موسى بن إسماعيل التبوزكي وأسمع منه قال اذهب روح فذهب إلى يحيى إلى موسى بن إسماعيل التبوزكي أبي سلمة المنقري فقال حدثني بحديث حماد وكان أبو سلمة المنقري هذا من أوثق وأضبط أصحاب حماد بن سلمة قال حدثني بحديث حماد قال يا أبا زكريا ألم تسمعه حتى الآن إيه ده ما تجيش قال سمعته من تسعة عشر سمعته يا عم من تسعة عشر واحد قبلك قال فلما تسمعه مني طب جاي تضيع وقتنا ليه ما تشوف حاجة تانية تعملها أحسن لك قال إن حماد كان يخطئ حماد بن سلمة إمام إمام في السنة إمام في الاعتقاد وفي الحديث لكن كان في حفظه ضعف كان ممكن يخطئ أحيانا وله أصحاب كثيرون رووا عنه فيحيى بيقول أنا أروي حديث حماد عن كل من سمع من حماد وأنظر إذا اتفقوا على الخطأ فالخطأ خطأ حماد يبقى غلطة من الشيخ مش منه مش منهم هم ولو اختلفوا يبقى الخطأ منهم والشيخ لم يخطئ في هذا أي همة تلك فصاحبنا يحيى بن بكير رحمه الله سمع الموطأ من مالك سبع عشرة مرة ومع ذلك فأكثر رواياته عن ليث بن سعد إمام أهل مصر وقد خرج له الشيخان وابن ماجه ويحيى بن بكير مصري يحيى بن بكير هذا مصري سمع من مالك راح قعد في المدينة سمع من مالك الموطأ سبعة عشر مرة ورجع قعد في مصر تاني وكان عامة رواياته عن الليث بن سعد الفهمي إمام أهل مصر وشيخها وهو شيخه في هذا الحديث فيحيى بن بكير يقول حدثنا الليث الليث وليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي الإمام الجليل العابد إمام أهل مصر شيخ مصر وهو من تابع التابعين وقد روى وقد روي عن الشافعي رضي الله عنه أنه قال الليث أفقه من مالك رضي الله عنه والشافعي كان يتمنى كان مما تحسر عليه رؤية الليث بن سعد كان نفسه يشوفه في حياته لكن هو جه مصر بعد ما الليث مات كان الليث بن سعد مات خلاص فكان يتحسر ويتوجع لذلك وكان يقول الليث بن سعد أفقه من مالك أفقه من مالك إلا أن أصحابه لم يقوموا له لكن أصحابه ضيعوه ما اهتموش بعلمه ما كانوش بيكتبوا كتبه كده ووزعوها وينمقوها والتلاميذ رزق في تلميذ نجيب يكون سبب شهرة شيخه وهو الذي ينشر علمه في الآفاق وفي تلاميذ تضر شيخه تسيء إليه في النقل وتنتسب إليه في الخطأ وتضيع علمه فالليث بن سعد مع إمامته وكونه أفقه من مالك كما يقول الشافعي يقول إلا أن أصحابه لم يقوموا له وفي رواية إلا أنه ضيعه قومه ضيعوه أي بسبب عدم اعتنائهم بكتبه ونقلها والتعليق عليها ففات الناس معظم علم الليث وكان علمه منثورا في المصريين وقال يحيى بن بكير أيضا ويحيى لقي مالك ولقي الليث زي الشافعي الشافعي مش بيتكلم كده من فراغ ولا بيجامل ده لو كان مجاملا لجامل مالكا لان مالك شيخه وسمع منه والليث ما شافوش ولا سمع منه بيسمع عنه ومع ذلك بيقول ان الليث افقه من شيخنا مالك ويحيى بن بكير ايضا تلميذ مالك وراوي الموطا عنه سبعة عشر مرة يقول الليث افقه من مالك ولكن كانت الحظوة لمالك الحظوة والشهرة والتقدم كان لمالك والحظوة دي ملهاش علاقة بالعلم بقى على فكرة الشهرة والحاجات دي لا علاقة لها بالعلم أصلا فهو الليس أفقه من مالك أعلم بس مين الأشهر ومين اللي الناس تعقد عليها تعقد عليه خناصرها مالك إمام دار الهجرة ومع ذلك غيره كما يقولون هنا الليس أفقه منه ووقع مثل هذا لغير واحد وده مشاهد ممكن تلاقي واحد مشهور بيطلع في التلفزيون وبيجي في الإعلام وبيعملوا بقى بروباجندا ومش عارف ايه والداعيه الكبير والقصص والحكايات وما بيعرفش حاجه اصلا هو حافظ كلمتين بيقولهم في كل قعده لو خرج منهم هيقع في هيغرق في شبر ميه لو حد طلعه بره الموضوع مش هيقول حاجه خالص او هيخرف ما يعرفش حاجه لكن هو رزق الحظوة الناس بتحبه كتب له القبول في الأرض كلمتين منه بمئة كلمة من أي حد تاني يقول لك بس هو بس يقول كلمة بس يقول يعني يا فجل ها أه؟ لو عمل بس كده لو قعد بس كده وحرك شفايفه يا سلام مش عايزينه يتكلم حظوة ولهذا كان إيه عبد الله عبد الرحمن بن هرمز عفوا كان أبو الزناد أبو الزناد كان شيخ أهل المدينة في زمانه وكانت له الحظوة كان يطلع من البيت يلاقي ويفرع على الباب عشرات الطلاب من سائل عن فقه ومن سائل عن فريضة ومن سائل عن آه سنن ومن سائل عن شعر العرب وعن أيام العرب كانوا عليه كده زي الرز على الباب حتى نبغ في أهل المدينة أبو عبد آه ربيعة شيخ مالك ربيعة بن أبي عبد الرحمن فروخ فلما نبغ فيهم ربيعة وهو من تلاميذ أبي الزناد تلميذ من تلاميذه اجتمع عليه قلوب الخلق الناس بدأت تحب ربيعة ده قوي وبقى ليه حظوة كده وقبول بين الناس مع انه مش اعلم من شيخه ابو زناد ابو زناد اعلم من ربيعه بكثير لا يستويان لكن صارت الحظ الحظوه لربيعه فصار ابو زناد يخرج فلا يجد على بابه احدا وتمتلئ ويمتلئ المسجد لربيعه فكان يتوجع ويقول سبحان الله شبر من حظ خير من ذراع من علم عشرة سنتي حظ أحسن من مئة سنتي علم العلم هو أنا أعلم منه بس ما حدش بيجيلي خلاص وهو عشري بس شوف الناس قد ايه حواليه فقال ليس افقه من مالك وكانت الحظوه لمالك بس الشهره واجتماع القلوب والحب والصيت لمالك وطبعا ده برضه مش ببلاش ده برضه حب من الله عز وجل احيانا قال قتيبه كان دخل الليث بن سعد كل سنه ثمانين الف دينار دي ميزانيه الدوله رقم ضخم جدا يعني فلوس كتير وما وجبت عليه زكاة قط لأنه كان ينفق ماله كله في سبيل الله خراجه كله كل دخله السنوي ده تمانين ألف دينار دول يعيشوا بلد بلد يعيشوها كده سنة كاملة ميزانية بلد كان ينفقها كلها في سبيل الله ولهذا لم تأتي عليه زكاة مال قط عمره ما دفع الزكاة لأنه كان بيصرف فلوس كلها في سبيل الله وكان يتكفل بإخوانه من العلماء في شتى الأرض العلماء في العراق يروح لهم الرواتب من الليث بن سعد في مصر بيصرف عليهم من هنا يبعت لهم فلوسهم كل سنة مصاريفك اهي اشتغل تفرغ للعلم حتى ان مالك مرة راح عبد الله بن صالح المصري احد تلاميذ الليث المقربين جدا منه كان كاتب الليث كان هو اللي بيكتب ليه كان السكرتير بتاعه الوراق بتاع الليث سكرتير مدير اعماله كده يعني فراح مره المدينه وحب يسمع من مالك حب يخش على مالك يسمع منه فلقى دنيا لقى دنيا مقلوبه في المدينه حجاب وحرس على مالك وطوابير ودور واخد ميعاد ولاء وحاجز من امتى و... ايه ده فقال ما هذا ايش هذا فكان حاصل هو واقف جنب الشباك بتاع مالك فبيقول له واحد صاحبه انه ليس كصاحبنا ده مش زي الراجل بتاعنا ايه ده هو ايه الهيصه دي هو هو فاكر نفسه مالك ده ولا ايه فسمعه مالك فجاء به قال له تعال ودخله عليه وقال من تقصد بصاحبنا تقول ليس كصاحبنا من صاحبكم هذا فقال صاحبنا الليث بن سعد فضحك مالك ملء شدقيه قهقه وقال يا هذا يا مسكين تشبهني بالليث بن سعد انا فين وهو فين تشبهني برجل بعثت له مره في شيء من العصفر طلبت منه كده شوية كيلو عصفر نصبغ به ثياب أبنائنا العيال عندنا في المدينة تراب الدنيا وبيقعدوا يتبحلصوا في الأرض طول النهار بيوسخوا الهدوم فكنا عايزين شوية عصفر من أهل مصر نصبغ الهدوم تبقى, تبقى, تبقى صفرة هم لما الواد يلعب ويتبهدل ما, ما يظهرش في الهدوم فيوفى فيريح أمه تقعدش تغسل طول النهار قال تشبهني برجل بعثنا له في شيء من عصفر شوية عصفر نصبغ به ثياب أبنائنا فبعث إلي قافلة عصفر بعت لي جيش جراش بعت لي كام ترلة عصفر إيه ده قال حتى صبغنا ثيابنا وثياب أبنائنا وثياب جيراننا وثياب أهل المدينة ده بقى وقف عام وبعت منه ما اغتنيت به وبقي من العصفر ما بعته فاغتنيت بقيت صاحب ثروة بسبب بقية العصفر اللي بعته ليس بن سعد تتكلم في ايه يا عم انت قال له تتكلم في ايه ايش جاب لي جاب خد بالك فكان الليث بن سعد هكذا كان يعمل وكان ميسورا جدا وكان يكفل أهل العلم المشايخ الكبار العلماء في العراق وفي الحجاز وفي أنحاء مصر وهو قاعد في بلده وهو أعلمهم أو من أعلمهم هو برضه مش يعني مش أكتع ولا حاجة ولا راجل مثلا يعني مش بتاع علم ده هو أعبدهم وأعلمهم ومع ذلك فتح الله عليه وسع الله عليه في المال فكان يوسع على العلماء فهم كلهم في ميزانه ثقل الله ميزانه عن عقيل ليس يروي هذا حديث عن عقيل ابن خالد بن عقيل شوف عقيل ابن خالد بن عقيل تفرق تفرق علماء يعتنون يقول لك ان عقيل بضم العين الابن الجد بفتح العين بالمكبر مش مصغر عقيل بن خالد بن عقيل الايلي ويضبطون هذا جدا وقلت لكم قبل كده هم في لما كما سياتي لما نيجي عند محمد بن سلام البيكندي شيخ البخاري الفوا كتب ردوا على بعض في اربع كتب هو سلام ولا سلام يا سلام ايه ده ده موضوع كبير خالص واحنا مش عندنا فكرة خالص احنا مشغولين بحاجات تانية لكن العلم كان له سوق ليه سوق هو محمد بن سلام شيخ البخاري بالتشديد اسمه سلام ابوه اسمه سلام ولا اسمه سلام ويعملوا رد واحد يعمل كتاب تاني يرد عليه يرد هو عليه قصة مناظرة في اسمه سلام ولا سلام كان العلم حي فكان كل حاجة لها معنى ولها قيمة واللي يوصل للحتة دي يبقى كده خلص الكبير مش هيبقى يلعب في الحاجات دي هو مش مش عارف الأصول لا ده هو كده خلاص ده طرف العلم ده خلاص بقى خلصوا نفضوا أيديهم وهو عقيل بن خالد بن عقيل الأيلي القرش الأموي توفي بمصر فجأة سنة أربعة وإحدى وأربعين ومائة عن ابن شهاب وابن شهاب هذا أبو بكر محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري نسب إلى جد جده لشهرته ده بقى نسب لجد جده مش لجده بس هو محمد ابن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب فكان يقال له ابن شهاب لأن شهاب ده كان أشهر واحد في في السلسلة دي وهو جد جد تمام وينسب أحيانا بقى إلى القبيلة فيقال الزهري لجد أعلى هو وكان مشتهرا جدا بابن شهاب وبالزهري وهو محمد ابن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب الزهري ونسبته الزهري نسبة إلى زهرة بن كلاب وهو من رهط آمنة أم النبي صلى الله عليه وسلم المدني تابعي صغير أدرك بعض الصحابة واتفقوا على على إمامته وإتقانه قال عمرو بن دينار ما رأيت أتقن للحديث من الزهري وما رأيت أحدا الدينار والدرهم أهون عنده منه يقول ما شفتش واحد زيه والزهري دوت هو أول من جمع الحديث الحديث قبل الزهري كان مفرق في البلدان مع كل صحابي بعض أحاديث يرويها عنه أتباعه في كل بلد وخلاص إلى أن كلف الإمام الخليفة الكبير عمر بن عبد العزيز رضي عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كلف أبا, أبا بكر ابن شهاب الزهري أن يجمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما جمع القرآن عشان لما بقى في كتاب واحد فذهب الزهري يطوف البلدان ويسمع من هذا ومن ذاك ولهذا كان من أكثر الناس رواية وهو حافظ الحفاظ حافظ الحفاظ لأنه جمع عامة الأحاديث رضي الله عنه ورحمه وكان من أزهد خلق الله كان يدخل على بني أمية آه صحيح كان يعني يلام عليه دخوله على السلاطين كان بنو أمية هشام وسليمان وأولاد عبد الملك كانوا يقربونه لكن ما كان يقوله إلا الحق ده كان بيروح قال لهم عايزينه مش اللي عايز يعني ولما يروح مش ياخد مش عايز منهم حاجة خالص لا عايز فلوس ولا عايز بتاع وما كان الدينار والدرهم أهون من أحد على أحد منه ولا يفرقوا عنده حاجة الفلوس خالص بل كان يستقبل كان يستدين للفقراء مش لنفسه ودخوله على السلاطين حاجة خاصة حاجة خاصة ازاي لم تغيره والإمام الشافعي بيروي عن عن بعض عمامه عن سليمان بن يسار أن محمد بن شهاب الزهري وسليمان بن بن يسار وعطاء بن أبي رباح كانوا بمجلس هشام بن عبد الملك أمير المؤمنين قاعدين مع مر فسأل هشام سؤالا قال من الذي تولى كبره يوم الإفك مين المنافق الذي تولى كبره يوم الإفك وادعى على عائشة أمنا رضي الله عنها ما ادعى من الباطل فسأل هذا السؤال لعطاء بن أبي رباح فقال عطاء أبي بن عبد الله بن أبي بن سلول فقال له هشام بن عبد الملك كذبت إنما هو علي بن أبي طالب وكان في بني أمية زرار عن علي وهذا مما يعابون به ويشتمون عليه وهذا يضرهم عند الله فإن عليا لا يحبه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق رضي الله عن علي فبيقول له مين اللي تولى كبره يوم الإفك فقال أبي عبد الله بن أبي بن سلول فقال له هشام بن عمرو كذبت إنما هو علي بن أبي طالب فقال عطاء أنت أعلم يا أمير المؤمنين أنت أدرى أنا قلت اللي أعرفه برضه ما غيرش خد بالك إن هو إيه عطاء ما غيرش كلامه قال اللي يعرفه بس ما تخانقش مع السلطان ما السلطان الكلمة فورة يعني يعني هيقول خذوه اقتلوه خلص لو تغ... لو لو اتغاظ منه بس كده غزه صغيره هيكون راح في الرجلين ف قال انا قلت اللي اعرفه وانت اعلم يا مولانا فسال سليمان بن يسار قال انت يا سليمان من الذي تولى كبره يوم الافك فقال ابي عبد الله بن ابي بن سلول قال كذب هتعمل زيه ولا ايه انما هو علي بن ابي طالب فقال ما قلت الا ما اعلم قلت اللي اعرفه انت حر فانتقل الى الزهري شوف كيف لم يغيره الدخول على السلاطين ولا يفرع عنده حد قال وانت يا ابن شهاب قول انت بقى انت بقى انت, بقى انت كده عارف الصح بيغريه يعني من الذي تولى كبره يوم الافك فقال عبد الله بن ابي بن سلول فقال كذب فقال ويلك لا ام لك انا اكذب والله لو ان مناديا نادى من السماء ان الكذب حلال ما كذب حدثني سعيد بن المسيب وعروه بن الزبير وعلقمة بن وقاص الليثي وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود كلهم الأربعة عن عائشة صاحبة الشأن أنها قالت الذي تولى كبره يوم الإفك عبد الله بن أبي بن سلول فبهت هشام وأخذ يهديه يقول له أنت خدتها جد أنا بهزر معاك أنت أنت قلبتها جد ليه كده يا مولانا قال له جد إيه وهزار إيه فقال طب خلاص ده أنت زعلان كده أو لا تأتي لا تعد تأتينا لا أسد عنك دينا بعد اليوم وكان الزهري يستدين للفقراء يقول له واحد يقول انا عليا فلوس يقول له طب حاضر ويروح يجيب فلوس من حد ويديله بحيث يسد فلوسه فيغرم يجي عليه اخر العام وهو مديون عليه 300 400 الف 500 الف مليون 2 مليون فيروح للامير المؤمنين يقول له والله يعني انا غارم محتاج فلوس فياخدها يديها للي خد منهم من اجل الفقراء فقال له طب خلاص ما انت تعرف تتكلم كده قوي ولسانك كده ما شاء الله حلو وما بيهمكش ما تبقاش تيجي تاني تاخد فلوس من عندنا قال له مش جاي تاني وانصرف قال وخرجت ومشيت وما هو الا ان جزت مرحله فاتبعني رسوله رسول هشام فقلت هو شكله اتلخفن لما انا رديت عليه جامد ما كانش عارف يعمل ايه وفاق لنفسه ولا اقتله واخلص منه كيف يقابلني بهذا قال وظننت اني مقتول ما انا مشيت خلاص زعل وانا خبطت لف بيقولوا وفت في وشه ومشيت كمان فبعد ما مشيت كده 2 كيلو 3 كيلو ولا حاجه ادركني رسوله فقلت الان يستدرك ما فاته مني كده مش كان عارف يعمل ايه بس الان خلاص بقى هيظبط نفسه دلوقتي هيجيبني يقتلني ونخلص قال فما هو الا ان بعث لي بسره مال فلوس قال ما ما تزعلش كده بردي قال ففرقها في الرائح والغادي وروح مش عايز منك حاجه فما كان يضر هؤلاء دي حالات خاصة دخوله على السلاطين لان دوت شاف يعني في من الآن يدخل على السلاطين ويقول لهم الكلام دوت لا ده بيت الناس بتتغير تماما تغير اللي بي اللي بيزقر بيبقى بينونو اللي كان بيزقر ساعة ما السلطان يحط تحت باطه وياخده كده ينكجه خلاص هتلاقيه بينونو بعد ما كان أسد هتلاقيه بقى عامل زي القطة ولهذا كره السلف الدخول على السلاطين عشان يبقى الرجل يقول ما يمليه عليه العلم بس لكن هو صح السلطان مش هيقول له قول حاجه احيانا السلطان مش هيقول له والله بيع دينك واحيانا لو كان سلطان كويس راجل يعني حاكم مسلم مش هيقول له بيع دينك ولا يقول له والله يعني حرف الاسلام لا لا هو من غير ما يقول له هو يبقى حاسس ان هو محرج يعني يبقى عارف ان امير المؤمنين بيعمل حاجه معينه وطالب حاجه معينه والموضوع والحكايه والروايه فيعني على الاقل هيسكت هو مش ممكن ما ي- ما ي- ما ي- ما يتكلمش لا بلا ولا بنعم بس هيقعد ساكت هيحط عبه وراسه في عبه ويسكت وهذه مصيبه لان هذا كتم للعلم والله اخذ الميثاق على اهل العلم لا يبينونه للناس ولا يكتمونه ولا يراعون في هذا احدا ولا يخافون فيه لومه لائم فده هو ده مربط الفرس ده الاشكال مش ان هو يبقى راجل منافق ويقول كلام وحش لا مش هيحصل احيانا لكنه هيسكت عن الحق مش هيرضى يقول كرامه لصاحبه عشان ما يزعلوش بقى ويقول لك غير يتكلم يعني ففقدنا قائما بالحق قال الشافعي لولا الزهري لذهبت السنن من المدينه عمرو بن نار بيقول ما رايت احدا اهون عليه الدرهم والدينار من الزهري ان كانت الدراهم والدنانير عنده بمنزله البعر عارفين البعر م- ما يخرج من ال- الشاة وال والبهائم مخرجاتها كانت تساوي عنده الحاجات دي ملهاش قيمه اصلا ما تبص ما لا تلفت نظره ولا يسعى اليها وقال البخاري في التاريخ انه اخذ القران في ثمانين ليله حفظ القرآن في, في, في, في شهرين وعشرين يوم وكان يضع كتبه حوله مشتغلا بها ما هو مش ممكن حد يبقى حافظ غير ان هو طول النهار بيقرا في الحديث مفيش واحد اسمه حفظ الكتب الستة او الصحيحين او كده والان هو مشغول بحاجة تانية خلاص اعتبره نسيهم اعتبره نسيهم فورا يعني اللي هيحفظ الحديث ده محتاج ان هو يقعد طول النهار طول النهار يراجع طول النهار والليل يراجع ويشتغل ويقول ويحدث ويسمع ويسمع والا هيتبخروا فالزهري كان يروح كده قاعد وحواليه كتب كده ايه رصصهم حواليه فتقول زوجته والله لهذه الكتب اشد علي من ثلاث ضرائر على الاقل هي لو لها ضرائر تقول والله ما انت ما, ما, ما تخف بقى شويه انت يعني كلمني شويه ما أنت تتكلم دي ودي ودي ودي لكن هتقول له هنا ايه في- ما فيش اي حجه تقدر تتكلم بيها لا ده ده علم ده كتب ده دين الله هتسكت على طول ما تقدرش تتكلم خالص طبعا وفي روايه ان انه كان جالسا مره في كتبه ودخل ابن اخيه على زوجته كان قاعدين يعني وكده فقال لها يا خاله يا خاله ان عمي لم يتزوج عليك مش زي الشيخ فلان مشايخ كلهم كانوا ساعتها متجوزين أربعة وثلاثة وكلام من ده يعني قال لها على فكرة شك- شكل عمي بيحبك قوي لم يتزوج عليك ما ده ملوش علاقة في الواقع لا بالحب ولا حاجة يعني فقالت له والذي نفسي بيده لهذه الكتب التي هو بينها ليل نهار أشد علي من عشر ضرائر كان اتجوز يا عم وريحنا قلت لها لعلها هطلع بحاجة لكن مش كده مش هطلع بحاجة خالص طول النهار في وسط الكتب ما اعرفش اجيبه مات رحمه الله سنة خمس أو أربع وعشرين ومائة وله ثلاثة وسبعون سنة وروى له الجماعة زوري هذا درة من درر السنة والحديث عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم فقيد هنا البداية بالوحي أول ما بدأ به من الوحي لأن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بأشياء من غير الوحي قبل الرؤيا الصالحة فكان يمشي فيسلم عليه الحجر وتسلم عليه الأشجار يسمعها تسلم عليه ويقول إني لا أعلم حجرا كنت أمر عليه قبل ال- ال- ال- يأتيني الوحي يعني قبل النبوة فيسلم عليه فاكره الحجر ده كل واحد يقول لي السلام عليك يا يا محمد الحجر يسلم عليه وهذا ما يسمونه العلماء بإرهاصات النبوة وما جرى له مع بحيرة الراهب لما كان رايح مع عمه أبي طالب في تجارة إلى الشام ورجع من الطريق لما رآه بحيرة قال لا إيه ده هم عزمهم على طعام الخصة في بعضها نظر يعني عزمهم على طعام وكده وقال يأتيني كل من في القوم فكله جاء قعد إلا النبي صلى الله عليه وسلم كان قد جلس في مج... وكان صغير السن شوف الإيه في الرحل يعني ولا حاجة كده في الخباء فالراجل قال لهم بس في حد مش موجود معاكم قالوا ما هو إلا غلام يتيم أنا ولد ابن أخو واحد من الموجودين وكده ومريح جوه وكده ومش عارف قال لا هاتوه وكان قد رآه بحيرة وهو تظلله تظلله الغمام اللي لفت نظره إن هو لما جاء هؤلاء القوم الوفد دول لما جم القافلة دي السحابة ماشية معاهم يجي كده يجوا كده تع- حتى تظللهم من حر إيه ورمضاء الشمس وهم بيستغربوا يقولوا احنا كل يو- كل مره بنعدي من هنا ولا حد بيعبرنا بحيره ده قاعد جوه بيصلي في الب- في الصومعه ولا حتى بيقول تعالوا اشربوا شاي مفيش حاجه خالص ولكن شايفنا يعني هذه المرة طلع لهم بحيرة وفلهم برة لأنه كان يقرأ في كتب أهل الكتاب أن هذا العام يخرج أن هذا العام يمر عليه من هذا المكان ولد سيكون نبيا بعد ذلك وهذا كان صلى كان مذكورا في كتب أهل الكتاب بصفته ولهذا قال ربنا يعرفونه كما يعرفون أبناءهم في حد تهى عن ابنه لو بين مليون عيل هيشمه لو ما كانش يشوفه هيشمه يعني فبالك إني لا أجد ريح يوسف يعقوب بيقول أنا مش شايفه بس شامم ريحته شامم ريحته جاية هنا وهم اللي كان جاي القميص بس ده هم جابوا معاهم القميص ما جابوش يوسف نفسه ها فلما شاف لما, لما القميص بس داخل عليه قال اني لا اجد ريح يوسف شام انا شام ريحته جاي فما احد يجهل يعني يغبى او لا يستطيع ان هو يعرف ولا فكذلك كان اهل الكتاب عندهم في كتبهم من صفه النبي الخاتم صلوات الله وسلامه عليه ما لا يمكن الغلط فيه ما ينفعش يتلخبطوا خالص فبحيرة راجل راهب ومتابع وقاعد مستني وعارف ان ده زمان النبي ومستني فبص لا عرف لا ده ده النبي معدي النهارده من هنا فطلع لهم وبدا بقى يتابع لاقيه تيجي بتاع تظله الغمامه والقصه والحكايه وكده ف قال هو فين؟ في واحد مش معاكم المفروض يكون معاكم غلام شاب يعني كده صغير اين هو؟ دي قصه بقى وفي طبعا قصه ثانيه ان هو لما كان هو ذاهب بمال خديجه يعني قصتان وكأن الأصح تعرفوا عليه عندما كان كبيرا وهذا أقرب يعني لكن هذا المروي يعني احنا نقول هذا من باب الايه ذكر الشيء بالشيء يعني المهم ان هو عرفه عرفه بحيرة بنظرة فإذا خاتم النبوة بين بين كتفيه فعرفه وأمر وزجره عن الذهاب فرجع يعني قال لو, لو رآه اليهود لقتلوه اليهود عارفينه برضه كويس قوي وعارفين ده وقته ولو حد منهم قابله في الشام مش هيرجع فكان هذا دافعا لأبي طالب أن يرده معه إلى مكة رجع به هذه قصة تذكر يذكرها أهل التواريخ وكأن فيها نكارة كما قلت لأسباب كثيرة ليس هذا وقت ذكرها الشاهد أنه صلى الله عليه وسلم كان وقع له قبل الرؤيا الصالحة إرهاصات وبدأ بأشياء من الوحي بأشياء تدل على نبوته لكنها لم تكن وحيا كانتش وحي كانت إيه ارهصت تكلمه الشجر يسلم عليه الحجر كده بس يعني نعم قالت أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة وصلاح الرؤيا يكون باعتبار حسن ظاهرها أو حسن تأويلها في واحد يشوف رؤيا شكلها حلو لكن تفسيرها سيء زي الراجل اللي راح للمسلمين كده وقال إني رأيت أن مؤني أؤذن فقال تقطع يدك أبشر تقطع يدك الله أنا شفت نفسي بأدن يا عم كنت في الجامع وبقول الله أكبر الله أكبر تقطع يدي ليه وكان قد سأل عن حاله فعرف أنه سيء السمعة فأولها على قول الله سبحانه فأذن مؤذن ها أيتها العير إنكم لسارقون قال ده أنت حرامي وهتقطع إيدك إن شاء الله وقد كان فقطعت يده وجاءه آخر فقال رأيت أني أؤذن قال تحج هذا العام وكان على ما علم من حاله وسيرته أنه حسن السيرة فأولها على قول الله سبحانه وأذن في الناس بالحج فممكن تبقى رؤية شكلها حلو رؤية جميلة خالص لكن تأويلها صعب تأويلها سيء يبقى دي رؤية مش صالحة فالرؤية الصالحة أن يكون ظاهرها إما أن يكون صلاحها باعتبار حسن ظاهرها أو باعتبار حسن تعبيرها والأولى أن تكون بحسن الإيه؟ التعبير يعني وممكن تبقى رؤية شكلها وحش قوي ومعناها حلو على حد ما يقول ابن الرومي ولعل دنيانا كرؤيا حالم بالعكس مما نحن فيه تفسر يقول احنا الدنيا شكلها كده عامله ماشيه بالمقلوب زي الرؤيا من راى نفسه يموت فعمر طويل ومن راى نفسه يتزوج قاعد في الكوشه يبقى على العدل ميت بعضهم بيفسرها كده مع ان هذا كلام مش صحيح ملهاش ضابط الرؤيا مش قاموس البعض بيروح جايب كتاب ابن ابن سيرين تعبير الرؤيا دوت هو مش ابن سيرين ولا حاجه اللي عامله اللي عامله واحد متاخر في القرن السابع او الثامن الهجري ولا لا علاقه له بابن سيرين اصلا يعني ويقول لك والرجل في الرؤيا يعني كذا والمراه يعني كذا والنجم يعني كذا وس يعني هذا طبعا هذا كله كلام فارغ ما له اعمال ما له قيمه يعني اصلا انما يسترشد بهذا اهل التعبير في ناس رزقهم الله ملكه وفراسه ده فتح إلهام التعبير ده إلهام مش علم ينظر ويدرس لا هو ممكن يتقوى بهذا يزداد بهذا بالنظر في تعابير المعبرين عشان يزداد يثقل الملك يثقل الملكه لكن لازم الاصل يكون هو ايه ملهم بيبقى لها كده علاقات لا يدركها كل واحد ان هي دي تبقى بتاعت دي ودي تجيب دي كده ولهذا اهل التعبير قله مش اي حد يقعد يعبر رؤيه مش النهارده اي حد يقول لك انا افسرها لك يا عم هي هي سايبه فسرها انت على اي اساس تفسرها يعني بمناسبه ايه عليم انت بالرؤى لا بس هي عايزه فكاكه دي سهله خالص شاف نفسه مش عارف يبقى هيعمل كذا والرؤيا على قدم طائر حيثما تفسر تقع فما حدش يروح لواحد ما بيعرفش يفسر ويقول له فسر لي هيورطه هيورطه الرؤيا على قدم طائر حيثما تفسر تقع فلو فسرتها غلط هتيجي على دماغك ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأى أحدكم رؤيا تسره فليحمد الله وليقصها على من يحب وإذا رأى ما لا يسره فلا يحدث بها أحدا شفت رؤيا وحشة قوي ما تحكيهاش لحد خالص خليها تموت لو قلتها الواحد وأساء تفسيرها بناء على ظاهرها حيلبسك في الحيطة وقد روى الدارمي وغيره عن أن امرأة كانت تأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتقول له يا رسول وكان زوجها مسافرا في غزو وهي حامل فتقول رأيت في المنام كأن رجلي كسرت وأني ألد غلاما أعور فيضحك النبي صلى الله عليه وسلم ويقول لها يرجع, سفر يرجع زوجك سالما وتأتين بغلام بر ولا ولا يهم إيه يعني يتفاءل لها يقول إن شاء الله المفروض لو اي واحد منا شاف كده يقول رجلك كسرت في كده يبقى اكيد جوزك ما هواش راجع واضح زي الشمس وغلام اعور يبقى هيجي ولد مشوه هيجي ولد اعمى هتصحى تسقطي ما تجيش غير كده خالص يا حاجه والله خد بالك فالنبي صلى الله عليه وسلم لما تذكر له هذا يقول لها يرجع زوجك سالما وتاتين بغلام بر تجيب ولد زي الفل تأتيه عام واثنين كل عام يقول لها نفس الكلام ويحصل كما قال فتأتي مرة فلا تجد تجد عائشة رضي الله عنها تقول لها شفت رؤيا خير اللهم اجعله خير لها زو... أن رأيت أن زوج رج... أن رجل زوجي كسرت وهو مسافر وأني جئت بغلام أعور تقول أعوذ بالله إيه ده أما زوجك فلن يرجع هيموت في الغزو أبشري صرت أرملة الشهيد واما ولدك فانك تلدين غلاما اعور او ما تلديش خالص فيقع ما تقول عائشه تاتي المراه باكيه يا رسول الله جئتك عامين وتقول لي كيت كذا جئت عائشه فقلت لها فقالت فوقع كما قالت فيذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ان الرؤيا على قدم طائر حيثما تفسر تقع فما فيش حد يروح يجازف خاصه جماعه بتوع الاعلام دول كلهم نصابين إلا من ولا أعرف أحدا يعني معروفا بهذا إلا أن يكون هناك أحد لا أعرفه لكن الجماعة اللي بيجوا دول يقول لك بنفسر أحلام وجو وراهم كده عفاريت بتتنطط والحاجات دي دول حافظين كلمتين وتقول تقول له والله شفت ان انا لابسه يقول لها هتتجوزي يقول انا متجوزه يا مولانا يقول لها يبقى هتخلفي انا مخلفه يا عم الحاج الله يبقى هتحجي انا حجيت يا سيدي يبقى هتموت يا حاجه كده ما هو هو هم عنده ايه هم اسطمبه حافظ له كام حاجه ها عشان عايز رد الكل مش ممكن تلاقي قال لحد ان انت يحصل لك حاجه وحشه خالص خالص فده دول الجماعه كلهم ايه سريحه يعني بيلقطوا رزقهم واخد بالك ما حدش وقع نفسه في الغلط فيجي الشيخ عايز يتفزلك روح قايل له حاجه توقعه في الغلط تضيع عليه عمره ولا حاجه فالرؤيه الصالحه صلحوها اما باعتبار حسن ظاهرها لابس ابيض فابيض حاجه جميله خالص اهي او باعتبار حسن تعبيرها شاف ان هو حصل له حاجه صعبه جدا لكن تأويلها عند أهل التأويل الصحيح إنه ده حاجة رفعة شدة رفعة كده يعني والرؤية الصادقة في رواية أخرى أول ما بدأ به من الوحي الرؤية الصادقة والرؤية الصادقة هي الرؤية التي ليست بأضغاث أحلام اللي بتحصل زي ما اتشافت في ناس كتير يقع لها كده يقول لك أنا شفت إن أنا عملت كذا وفي الصباح يقع له كما كما رأى بالضبط رأيت أن فلانا مات فيموت فلان رأيت أنني اجتزت كذا وأني ربحت كذا فيربح كما رأى دي رؤية صادقة لا تتخلف فكانت تأتي كفلق الصبح تقول أول ما بدأ به يا رسول من الوحي الرؤيا الصالحة وفي رواية الصادقة في النوم طب ما أي رؤية تبقى في النوم ليه قالت في النوم آه ده زيادة بيان أو ليخرج رؤيا العين رؤيا العين يسم- تسمى رؤيا ها ويفرقوا بينهم بالفعل أريت ورأيت لو قال أريت يبقى المنا يبقى مناما لو قال رأيت يبقى يقظة لكن الرؤيا في الرؤيا الشرعية رؤيا يقظة اهي. واحد يروح يشوف واحد عشان يتجوزها هذه رؤيا خير اللهم اجعله خير برضه هو حظه زي الأح- زي الأحلام بالظبط يا صابت يا خابت خد بالك وفي رؤيا المنام فاللي يفرق بينهم ايه السياق فهنا بيقول لهذا قالت في النوم تأكيدا يعني وهذا الحديث فيه تصريح اهو أن الرؤيا الصالحة والصادقة جزء من أجزاء النبوة وكانت مدتها كما فصلناه أمس ستة أشهر النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالرؤيا الصالحة والصادقة في ربيع الأول وهو على رأس أربعين عاما وظلت ها وظل الوحي يأتيه رؤيا ظل الوحي يأتيه رؤيا حتى في آه، في آه، بعض الروايات أنه صلى الله عليه وسلم قال لخديجة بعد أن أقرأه جبريل اقرأ باسم ربك قال أرأيتك الذي كنت أحدثك أني أريته في المنام هو جبريل استعلم قال لي بقى كده عيني عينك يبقى نفسها في الست في الست شهور دول من أول الربيع إلى السابع عشر من رمضان في عام أربعين من ال من ميلاده صلى الله عليه وسلم كان بيشوف رؤيا في- صادقة في النوم كان بيشوف فيها إيه؟ كان بيشوف فيها جبريل عليه السلام ودليل هذا ما جاء كما قلنا هو يقول يا خديجة أرأيتك الذي كنت أحدثك مش كنت بحكي لك بشوف حاجات كده وأنا نايم تطلع بالظبط الذي كنت أحدثك أني أريته في المنام هو جبريل استعلن أها النهاردة بقى قال كده عيني عينك في الإيه في الغار نعم فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح فلق الصبح اللي هو ضياء الصبح النور بتاع الصبح تلاقي واضح جدا كده حاجة كده بيضاء صافية جدا لا يمكن أن تلتبس نعم وإنما ابتدأ صلى الله عليه وسلم بالرؤيا طب ليه ربنا بدأ له بالرؤيا ما كان جاله جبريل من أول يوم وخلاص ليه بدأ معاه ست شهور تمهيد يرى الرؤيا ويرى أحيانا جبريل وبعد كده يجي له عين عينك آه لئلا يفجأه الملك بغتة فلا تحتمله القوى البشرية يعني كل إنسان له طاقة ومن طبيعة البشر إن هو يتحمل لحد لحد معين يعني ممكن واحد يتحمل الخضة لحد معين والطبيعة البشرية كلها لها حد تاني واحد ما بيخافش بس هو مت- مست... م- يعني مستوعب ان الموضوع لا ما فيش حاجه ده هو حد هزر معايا ومتوقع ان حد هيخضه او هو يعني قلبه جامد ويقول ما فيش حاجه اسمها عفريت وكلام من ده لكن لو صمد له العفريت مثلا لو في عفريت صمد له فعلا ووقف له كده وخوفه ومسكه من دماغه هيموت لن يتحمل لكن هو اللي مصبره ايه؟ ان هو يقول لك ده تهيؤات ما فيش حاجه لا ما فيش حاجه انا ما بخافش او تلاقي فلان بيعمل لي مقلب هو عنده احتمالات بس أو هو متوقع أن حد يعمل له حاجة أو يظن أنه أقوى أو أنه لن يؤثر فيه مع القرآن هيقول معاوزتنا هيطير العب- الكلام فهو عنده حاجة مرتكز عليها لكن لو واحد كده في الهوا خالص ما عندوش أي ضمانات ولا عنده أي تصورات ولا عنده أي أوهام ولا عنده أي توقعات وفجأة لقى واحد طالع له كده في الضلمة هيقعد يعمل كده في عينيه ويكدب عينه ويقول بسم الله الرحمن الرحيم مفيش حاجة لا شرم في الأسرة وقريت الكرسي 15 مرة لا أرض لسه واقف وراح ماسكه من دماغه وراح واخده عصره بموته هو مش هيستحمل هيكون مات قبل الحته دي بشويه مش هيكمل القصه للاخر هيكون مات في النص الموضوع بقى جد كده خلاص لن يدرك عاده فكانت الرؤيا الست شهور هذه تمهيدا لهذا الموقف عشان ما يبقاش بالشده الايه البشريه المعهوده يبقى يخف والنبي صلى الله عليه وسلم لما حصل له الوضع دوت ما هو كان بيشوفه في الرؤيا بس هو اللي خضه ال... الايه الاستعلان الله ده بقى بجد بعدين الايه الشده التي وقعت من جبريل وكان مقصود منها شيء هنقوله مش بعد شويه عايز اقول الموضوع شديد مش بسيط دي مسؤوليه كبيره جدا موضوع م- لي- ليس مزاحا ولا هو مجرد رتبه ده عمل شاق ومن اولها كده اهو فهذا بيان لصعوبة الأمر في كل مراحله فكانت هذه الرؤيا في في الأشهر الستة تمهيدا لذلك فبدأ بأوائل خصال النبوة وتباشير الكرامة ثم حبب إليه الخلاء والخلاء الخلاء هو الخلوة والخلوة يكون معها فراغ الع- فراغ القلب والانقطاع عن الخلق ليجد الوحي إليه متمكنا والخلوة تعين على التفكر مفيش حد يعرف يفكر في الدوشة دي اللي احنا عايشين فيها دي ولهذا ترى عامة الناس لا ت- لا تعقل ما- ما, ما عندهمش عقل يفكروا بطريقة غبية جدا أحيانا ويفهمون أشياء لا يمكن أن تفهم بهذه الطريقة دول لو فكروا بس نص ساعة كل يوم ما يمشوش في السكة دي خالص ولا نفسهم ايه ده مش ممكن انا ماشي كده ازاي لكن ما بيعرفش ما عندوش وقت يتفكر هو في حد فاضي يقعد كده كل يوم ساعة كده يقفل تليفوناته ويقفل ابوابه ويمسح من ذاكرته وعقله وقلبه كل ما وراءه من اعباء ومشاكل ومسؤوليات واعمال و... يمسح خالص ويقعد كده مع نفسه كده يتفكر ده فين ده ده في الجنه ان شاء الله مفيش حاجه منتي من يقدر على هذا ده لو طلع من ده هيلاقي ده في وشه لو طلع من دي لا دي دنيا شاغله زي ما اقول لك الدنيا شاغله فعلا والمرء في العاده عامه الناس لا يفيق الا على قرع ملك الموت ليه جاي بيرزع عليه يلا طب اصبر بقى انا ايه ده بسرعه كده ده انا فاكر لسه بدري ده انا كنت عامل حسابي يا راجل ان انا ان شاء الله لما اطلع معاش هروح كده ان شاء الله برضه اعمل عمره واقعد بقى في الحرم من لنفسي لوحدي كده خالص واقعد بقى كده اتفكر بقى واعيد ترتيب اموري بقى واظبط بقى نفسي واستعد للقاء الله يا سلام واحنا نستناك بقى حضرتك كان المفروض يحصل من زمان المفروض تبقى عايش حياتك كلها بالطريقه دي مستعد لكن لسه هتعمل تعمل امتى طب انا كان عندي فلوس كتير والله ما بستخدمها ده كلها متلتله في البنوك وعقارات واراضي طب ع- انا اسف نص ساعه بس حط انا كنت ناوي اتبرع بنصهم لله اوقفهم في سبيل الله دول اللي هينفعوني ما احنا عارفين هم هينفعوك بس أنا كنت فين من 50 سنه حضرتك كنت نايم ما تلحقش تفوق فهتلاقي يلا طب دقيقه بس كان عليا ديون اسدها طب انا اقول للعيال اللي عليا واللي ليا مفيش خلاص الموضوع انتهى فلو ان الشخص يعطي نفسه بس فرصه كل سنه مره بلاش كل يوم مره دي ان هو يقعد يتفكر ويخلو بنفسه ويعيد ترتيب اوراقه شوف هو خ... زي التاجر كده التاجر بيعمل كل سنه ايه او اقل كل سنه جارد يروح جارد كل الليله اللي عنده دي ان شاء الله يكون عنده تجاره بملايين ما تفرقش والا يبقى مغفل وما يعملش جرد دوري قد يفاجأ في آخر الأمر إنه خسران الجلد والسقط والسجن كمان فلازم يعمل حساباته كل سنة شوف أنا اشتغلت سنة دي في إيه بقى هذا العام إحنا تاجرنا في الصنف الفلاني والصنف الفلاني والصنف الفلاني الصنف ده بيكسب ده بيخسر ده كسبان قوي ده ملوش أي قيمة ولا ولا يسوى تكلفة الد- إن أنا أعمل عليه إعلان ولا حتى أنقله من مكانه يبقى أنا ما اشتغلش فيه ده خالص مفيش أي داعي ليه ده نزل صنف بقى تاني بريم ومال السوق وده أنا وإحنا اشتغلنا فيه هنكسب بيقعد يعمل كده التاجر الذكي الناصح فتلاقيه يطلع السنه دي بقى محل السنه الجايه بقى اثنين اربعه بقى سلسله فروع بقى جروب قد الدنيا بقى عابر القارات خلاص بقى عدى البحر ولا تبلش وده في الغالب بيبقى ناصح قوي في الدنيا وضيع الاخر ده لو بفكر كده لحياته بنفس الطريقه شوف اللي كسبان يقول اللي خسران فيه ويعيد كل عام ترتيب اوراقه ح... لن يؤخذ بغتة عمره ده ما يتاخد بغتة هيبقى مستعد ده يا راجل ال- ال- اي حد يفهم يعمل كده بلاش يبقى مسلم الراجل ده اللي اسمه اغنى اغنياء العالم بيل جيتس صاحب شركه مايكروسوفت اللي الراجل ده الذي استعمر بلاد المسلمين وهو في بيته الراجل ده قاعد في بيتهم ويستعمر بلاد المسلمين بلا استثناء ما في بيت من بيوت المسلمين ولا غيرهم الا وفيه منتج او اكثر من منتجاته في حد ما عندوش كمبيوتر النهارده كله عنده كمبيوتر في حد بقى ما عندوش ويندوز ولا اوفيس ولا حاجات من دي كل الناس عندها الحاجات دي حاجاته دي كلها دي حاجاته دي بضاعته في كل بيت راجل تضخمت ثروته بقى اغنى اغنياء العالم اغنى رجل في العالم طب هو هيعمل ايه بالفلوس دي فعلا يعني اللي معاه ده اللي معاه 10 مليار اللي معاه مليار بعد حاجاته و هيجيب فيلا وهيجيب قصر وهيجيب افخم سياره في العالم وهيجيب طياره كمان خاصه وهيروح النهارده باريس وبكره آه، لندن وبعد كده مش عارف ميونخ ويقعد مقضيها لفه على الدول ده يكلف كام ده كله يعني يكلف له كام مليون دوت هيوصل مليار تكليف الحاجات دي مليار يعني ابدا خليه يا عم مليار طب وباقي المليارات ارقام ان هو الرصيد بتاعه كان 100 مليون بقى 200 مليون اربع خمس صفار زياده بس لكن هو هيمسكه في ايده ابدا هيروح يعده في يوم من الايام اطلاقا هيعمل بيه حاجه ابدا هيستغله في شيء هيتنعم بيه هو تنعمه فيما اكل او لبس او شرب او تفسح بس والباقي دوت ثقل ده هيتحاسب عليه بس وده طبعا من من مصيبته يجي له واحد من عياله بعد كده يفرقعه كله في خمس ايام وهو يدفع هو اللي هيتحاسب ذلك فالراجل ده الكافر دوت لما لقى الموضوع كده قال لك انا بعمل ايه بالفلوس دي كلها مليارات اروح بعمل اعمل بها ايه انا في الواقع ما بستخدمهاش فتبرع بها جميعا خلى فقط من ثروته 5% 5% دي يعني حوالي 5 6 مليار دولار و95% من ثروته اوقفها على الجمعيات الخيريه والله بيفهم خساره في النصارى الراجل دوت ما عندناش منه في المسلمين خالص الصنف ده الصنف ده انقرض من المسلمين خد بالك فتصور ده ممكن تعمل الفلوس دي ايه وهو مش هيخسر هو بيكسب هو خلاص هو عارف السكه اللي عرف السكه سكه المكسب مش هيخسر لا سيما اذا بقى كان ذكي وتعاقد مع الله ده لو مسلم يبقى كده عمل عقد مع الله عز وجل عمره ما يخسر ابدا ده التجاره بتاعته ديت لله فيها نصيب والله تعالى مالك الكون يبقى كله خسران هو اللي كسبان زي الراجل الذي في الصحيح بينما رجل يمشي في الصحراء في فلاة من الأرض إذ سمع صوتا في السحاب يقول اسق حديقة فلان السحاب حد حد ملك بيكلم السحاب بيقول لها الدنيا كلها قحط ما حدش لاقي ميه والسحاب واحد بيقول لها روحي اسقي حديقة الحاج فلان جناينه فالراجل ما ما مش مستوعب قال نشوف اخرتها ايه مشي مع السحاب اخذ يمشي معها قال فافرغت عند حره صخور كده مجتمعه تحتها مسيل ميه راح تنزلها كل الحموله في الحته دي الميه راحت عند الايد بتاعه هو بس راح تنزلها ميه في الترعه بتاعته واخذ الماء يمشي حتى دخل على بستان فاذا رجل واقف بمسحاته واقف معاه الفاس عمال يعمل كده وكده وظبط الميه فقلت له يا عبد الله ما اسمك انت اسمك يا حاج فقال اسمي فلان للاسم الذي سمعته في السحاب فقلت ما تصنع انت بتعمل ايه انت شغال ايه بالظبط انت ايه قصتك قال ولما قال قد سمعت اسمك هذا في, في هذا السحاب في السحاب الذي هذا الماء ماؤه وقائل يزجره ويقول له اسقي حديقة فلان وذكر اسمك ماذا تصنع تعمل ايه قال ما هو إلا أني إذا آتى, إذا آتى ثمرة لما بحصده يوم الحصاد أجعل ثلثه لله صاحب الأرض الحقيقي أه؟ وثلثه أرده في الأرض وثلثه لنفسي قال لهذا هو داود تستاهل صحيح طب ده عمره يخسر ده ده ناصح ذكي جدا ده كان الجدعان بتاعتنا الناصحين بتاعتنا اللي كان عايز مشروعه يكبر ويستمر يروح يشارك جمال مبارك علاء مبارك هو ما عملش حاجه جمال ولا علاء بس عشان لما يعني بيحصل حاجه هو يظبط له الدنيا بقى من فوق خلاص يبقى هو كده في ايه يلعب وبرطع ويعمل اللي هو عايزه وعمره ما هيقفل الشركه عمره ما هيخسر هيكسب لان الباشا هياخد تلت الفلوس وعلى الجاهز فلازم تستمر الشركه تعرف تربح ارباحا كبيره حتى ياتيه ثلث وهو مستريح هو كده اشترى امان الشركه تمام فهو هذا هو هذا ده الراجل دوت عرف ما ينبغي ان ايه ان, أن, أن يفعل فلما يخلو المرء بنفسه يعرف يحدد اتجاهاته ويعمل اللي ينفعه عند ربنا فعلا لكن طول ما هو سادر كده وتايه وعمال بس يلم ويجري ويكوش ويعمل لن يفيق إلا على ملك الموت وساعتها ولا, تحي... ولا تساعة من دمي سيعض أصابع الندم بل سيأكل إليه ندما ولن ينفعه هذا فالزكي من عجل النبي صلى يقول أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله مين يعني مين مين اللي يحب يبقى الفلوس أولاده ديت أو من يرثوه مين اللي عايز يتعب نفسه كده خالص وفي الآخر أخوه وابن عمه واخته يتمتعوا بفلوس ذاته وفلوسه هو يعني هو عمال ينمي لهم اموالهم وفلوسه هو مش فارقه مع خسرانه يعني قالوا ما فينا احد الا ماله احب اليه من مال وارثه قال لا بس الواقع مش كده خالص كلكم مال وارثه احب اليه من مال مالك ما تصدقت به ده اللي هيبقى لك يوم القيامه ده اللي هتلاقيه وما تركته فمال وارثك فتشطر بقى انت شوف هيبقى شوف بقى العاقل شوف تلاقيه سايب كام لنفسه ولاولاده ومدي كام لربنا على قدر هذا تعرف قدر عقله ليه مثلا طلع مثلا حاجة للجامع واحد على مليون من ثروته ده لله والباقي ليه اعلم أن عقله بهذه الدرجة عقله الواعي واحد على مليون من العقل ده مغفل مع احترامنا جميعا يعني خد بالك وتلاقي واحد موقف عامة ماله ولهذا كان أبو بكر الصديق أعقلنا وأعلمنا بالله وبرسوله إذ تصدق بكل ماله لله فلم يسبقه أحد إلى الله ولم يتقدمه أحد في الإسلام ده ده ذكي بنسبة مئة في المئة طلع كله لله عمر أقل شوية نصفه عشان كده عمر يجي بعديه على طول وهكذا ده وليك عثمان أقل سيدنا علي أقل وانزل بقى فاللي يعرفها ما يضيعهاش وده ما يجيش غير ايه بالتفكر وال- والخ- والخلوه تقعد تحسب تعمل جدول شغلك وحياتك دي رايحه فين وجايه منين قد تكون خسران ارجع وهكذا وكان صلى الله عليه وسلم يخلو حبا للقرب عايز يتقرب الى الله وكانت فطرته سليمه صلوات الله وسلامه ما كانش نبي صحيح ساعتها ولا حاجه لكن قلبه متجه الى الناحيه الحق فيتقرب الى الله تعالى بما يستطيع بما ياتي على بما بما بما يعني تدله عليه فطرته السليمه صلوات الله وسلامه عليه. وكان عليه الصلاه والسلام يخلو بغار حراء. ويجوز في حراء الكسر مع المد حراء ويجوز فيها حرى ب- بال- بالفتح والقصر والتأنيس والتذكير وكذا قباء قبا وقباء وحراء جبل معروف بمكة وخص هذا الجبل بتعبده صلى الله عليه وسلم فيه لأن فيه ثلاث خصال وفضائل لا توجد في غيره فمن فضائله أنه يمكن منه النظر إلى بيت الله الحرام اللي قاعد في حراء يشوف الكعبة طبعا النهارده ممكن ده ما يحصلش إن خلاص بقى قامت ال- الحاجات اللي هي الضخام المباني الضخام والابراج الس- الساحقه الطول هذه وما عاد ينظر يعني فيما اظن وانا ما جربت لكن هو ساعة إذن قبل أن تبنى هذه المباني اللي قاعد في حراء شايف الكعبة ثم هو منزو عن الناس يصعب الصعود إليه صعب وتشوف الناس تطلع على- على جبل الحراء تقول سبحان الله ده ده حاجة في غاية المشقة ده ممكن يموت يعني جبل شبه كده واقف يعني فاللي يطلع ده ممكن ممكن يقع يموت فورا وبالتالي لصعوبة الصعود يقل الصاعد يبقى طالع فوق ده عارف ما حدش هيجيله مين هيوجع دماغه ويقعد يمين وشمال وي... و... طب وليه؟ بناقص واطلع وفي الاخر اطلع اروح فين يعني؟ هقعد في خرم في الجبل ضلمه؟ يعني ما فيش حاجه ايه؟ مفيش حاجه تدعو لان هو يغامر بذلك الا اذا كان بقى محب للخلوه ده يدفع خد بالك؟ كذلك مع نظره الى البيت وانزوائه عن الناس فان فيه خلوه ففيه اجتماع ثلاث عبادات فيتحنث في جبل في في غار حراء والتحنث هو التحنف والعرب تبدل الثاء فاء احيانا تحنث يعني تحنف والتحنف اتباع الحنيفيه السمحه دين ابراهيم عليه السلام او التحنف من القاء الحنف او الحنث اللي هو ال- الاثم يعني يعني التعبد وترك الاثم ترك ما يف- ما يفعله الكافرون يعني تقول وهو التعبد والتع... وهذه العبارة من كلام الزهري أدرجها في حيث فسر بها الحديث الليالي ذوات العدد كان يقعد ليالي بأيامهن طبعا وكان يتخلل هذه المدة ذهابه إلى بيته يتزوج يجيب معاه بس حاجة تقيته ثم يصعد يجلس أيام صلوات الله وسلامه عليه وقد ذكر بعض أهل العلم أن مدة هذه الخلوة كانت شهرا كان هذا الشهر كان يخلو, كان يخلو في رمضان يقعد شهر رمضان يتخ... ي- ي- يت- يتعبد ويتحنث في غار حراء كل سنة كما روى ذلك ابن إسحاق ولم يأتي التصريح في شيء من الروايات بصفة تعبده وكان بيقعد في الغار شهر رمضان يتحنث يتع... يت- يتعبد يعني يتعبد بإيه هو هو كان عليه ساعتها شريعه كان ساعتها في دين فكيف كان يتعبد باي عبادات كان يتعبد قيل كان يتعبد بمجرد الخلوه ما الاعتزال عن الناس نفسه دوت هو ده خلوه وعباده في حد ذاته تمام لا سيما اذا كان الناس من اهل الباطل كاهل مكه كانوا كفار يعبدوا يعبدون الاوثان فالبعد عنهم غنيمه فكونه بس يبعد يقعد في الغار دي عباده لوحده من غير ما يعمل حاجه وقيل كان يتعبد بالتفكر يتفكر في مخلوقات الله وقيل انه ربما يحتمل انه كان يتعبد بالشرع السابق اذ المختار عند الاصوليين انه متعبد قبل البعث بالشرع السابق فقيل كان يتعبد بشرع نوح عليه السلام وقيل شرع ابراهيم وقيل شرع موسى وقيل عيسى وقيل ما ثبت انه شرع ما يثبت عنده انه شرع اللي يوصله انه هو شرع كان يتعبد به اللي حد يقول له ده بتاع ده هذا من من فعل موسى يعمله فعل عيسى يعمله ابراهيم يعمل اي عباده تصله لغايه ما ياتيه شرع ينسخ هذا صلوات الله وسلامه عليه نعم قبل ان ينزع ان يرجع الى اهله الى السيده خديجه طبعا رضي الله عنها ويتزود ياخذ من الزاد ما يكفيه في هذه الرحله فيتزود لمثل هذه الليالي حتى جاءه الامر حتى جاءه الحق اي الوحي وهو في غار حراء فجاءه الملك وهو امين الوحي جبريل عليه الصلاه والسلام وقد جاءه يوم الاثنين لسبع عشره خلت من شهر رمضان وهو ابن أربعين سنة كما رواه ابن سعد ونقف عند هذا القدر ونتم في اللقاء القادم إن شاء الله عز وجل وصلى على محمد وآله وصحبه وسلم